الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب يقدم كيف وأخواتها كيف نغير ما بأنفسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم املا بالايمان قلوبنا اللهم اكتب الايمان في قلوبنا اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين امين احبتي نحن نعالج قضيه اسمها كيف ننتصر كيف ننتصر بعد هذه الازمات المتلاحقه وكون المسلمين لم يذوقوا طعم النصر منذ عهد بعيد نحتاج ان نعالج هذه القضيه بصراحه ووضوح وصدق كيف ننتصر واذا اردنا ان نعالج قضيه ما فلا بد من تحديد المشكله معرفه حقيقه المشكله إخوتي إذا أردنا في قضية كيف ننتصر أن نحدد المشكلة تحديدا واضحا مجردا فالمشكلة ليست مشكلة دين إنما هي مشكلة أمة مشكلة مجتمع أقصد أن المشكلة مشكلة أفراد مشكلة بشر وليست مشكلة منهج أو مشكلة عقيدة بمعنى ان الد- المنهج موجود والعقيده موجوده والدين موجود ولكن المشكله في هؤلاء البشر في هؤلاء الناس في الناس انفسهم لذلك كانت المطلوب هو تغيير الانفس ليتغير هذا الواقع وتحل هذه المشكله ولذلك عدنا الى سنه الله في التغيير اذا اذا قلنا ان الدين الذي نحن عليه دين عظيم يحمل كل معاني القوة والعزة والتمكين والغلبة والنصر في داخله وليس هذا كلاما نظريا وإنما هذا كلام عن حقيقة أن الناس أن الناس لما تمسكوا به في عهد النبي انتصروا صلى الله عليه وسلم وما زالت الأمة على مدار الألف وأربعمائة سنة السابقة كلما استمسكت الأمة بالدين وأعلت رايته انتصرت هذا واضح ولذلك سقنا أمثلة كثيرة حتى في حرب 73 الأخيرة رغم معاصي الأمة و قل ما شئت عن الأمة في حال لكن ليس أسوأ من الحال الذي نحن عليه في حال كانت سيئة إلا أنهم لما قالوا الله أكبر وقاتلوا تحت راية الدين بسم الله انتصروا وهكذا الدين دائما إذا استمسكنا بدين الإسلام انتصرنا وارتقينا هذا على مدار الألف وأربعمائة سنة واضح لو نظرت إلى كيف فتحت القسطنطينية ومحمد الخامس وأبو براد الثاني قبله كيف جعلوا العلماء في وسط الجنود العلماء هم الذين يقودون الجيش العلماء هم الذين يربون الأمة انتصروا وهكذا إذا القضية ليست قضية دين يحارب فيهزم الدين لا لا لا لا إنما القضية قضية أفراد المشكلة في الشكليات التي يعيشها الأفراد حتى إذا التزموا بالدين لذلك نرجع إلى سنن الله في التغيير وقد قلت أنه لا بد من العلم اليقيني الجازم لا بد من العلم اليقيني الجازم أن لله سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير هذه السنن لا تتخلف ولا تتغير بمعنى أن الله جل جلاله اشترط شروطا من حققها أخذ كذا من فعل كذا أخذ كذا هذه السنة لا تتغير بمعنى لم يوجد لن يوجد لم ولن يوجد من فعل فلم يأخذ افعل كذا تأخذ كذا إذا فعلت تأخذ هذه لا تتغير قال سبحانه سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا لن تتبدل ولن تتحول اثنين لابد من العلم بهذه السنن إذا أردنا أن نصل إلى مرادنا بمعنى إذا أردنا أن ننتصر فلابد أن نتعلم سنن النصر وذكرتها في اللقاء الماضي وما النصر إلا من عند الله تلك الأولى اثنين ولينصرن الله من ينصره ثلاثة إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده هذه سنن الله في النصر ذكرنا أربع سنن لله في النصر لابد أن نأخذ بها فلابد في أي سنة من أي مراد لنا في الدنيا أن نبحث عن سننه يعني إيه من يريد أن ينجب أولاد السنة ربنا في كده إيه؟ أن يتزوج وأن يأتي أهله فيرزق أولاد سنة هذه سنة الله في خلقه لكن واحد قاعد يلعب ويزني ويفجر ونفسه يبقى بيت واستقرار ما يديلوش ربنا واحد زرع شجرة خوخ وقاعد يخبط تحتها ويقول يا رب تطلع تفاح ما تطلعش تفاح لأن سنة الله اللي زرع حاجة يحصدها سنن سنن زي كده بالظبط امثله في القران مثلا قول الله عز وجل ولا ينصرن الله من ينصر هذه سنه اثنين مثلا يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم دي سنه كوين كونيه كل من بغى ظلم طغى بغيه على نفسه سيعود هذا عليه مثلا من يعمل سوءا يجزى به سنه مثلا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون مثلا اللي معانا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بعد اليقين ان السنن لا تتغير والعلم ان نعرف السنه في هذا الموضوع لابد من العمل اليقين والعلم بالسنن وحدهما لا يكفيان لابد من البذل والجهد أربعة بالعلم واليقين والعمل لابد أن تتحقق السنن ولكن مع الصبر هذه سنة كونية أيضا قال سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وقال سبحانه وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال لازم كل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال اذا اخوتي لابد من تحديد المشكلة قلنا ان المشكلة مش مشكلة دين ولا مشكلة منهج وانما المشكلة مشكلة افراد اذا اردنا تغيير الافراد اذا اردنا تغيير الواقع امتنا زي ما بقول تملك تملك اقوى الطاقات عندنا اكبر ثروه في العالم الثروه البشريه الثروه البشريه 1200 مليون مسلم 1500 مليون مسلم هذه الثروه البشريه لم تستغل كما ينبغي ثروه مهدره ثروه مهدره هذه الثروه اهدرناها بدون استغلال لها لدرجه انه بيطالب دلوقتي بتحجيم هذه الثروه ما تخلفوش كتير سبحان الله العظيم في الصين شوف عبادتهم قد ايه ولكن مستغلين الناس دي مشغلينهم ازاي عندنا ثروات مهدره البترول اللي مالي ارضنا والكنوز الغنيه الميه نهر النيل العقول والمفكرين وال... عندنا المنهج وعندنا البشر وعندنا الثروات ليه التخلف اللي احنا فيه ليه الذل وال... وال... وال... والخنوع اللي الناس فيه النهارده الناس محتاجه تتغير وكتير قلت القصه دي من زمان قوي وما زلت اكرر واعيد فيها اذا اردنا ان نتغير تعالوا نشوف النبي اذا اردنا ان ننتصر تعالوا نشوف النبي صلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم لما جاب الرساله ازاي انتصر ازاي في 23 سنه صنع اللي صنعه ده وقلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينضم الى حلف ولا حزب ولا اخترع قنبله ذريه ولا اكتشف سلاح جديد ولا عمل انما صنع الرجال وهو ده اللي احنا ماشيين بيه في قصه السيره في فضفضه الجمعه صناعه الرجال فلذلك اذا اردنا ان تنهض هذه الامه لابد من ايجاد الامه اصلا هذا الذل الذي نعانيه نريد تغييره هذا التخلف الذي نعانيه نريد تغييره هذا الخنوع والتراجع اللي احنا بنعانيه والفقر والجهل والمرض نريد تغييره تغييره بتغيير الأنفس بتغيير البشر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ولكن لتغيير ما بالأنفس أيضا سنن لابد من معرفة هذه السنن يبقى إذا كان المراد هو التغيير وإذا كان التغيير المراد هو تغيير ما بالأنفس فلا بد من معرفة ما بالأنفس مما يراد تغييره السنن ان احنا نعرف ايه اللي المطلوب فينا يتغير يعني الراجل اللي بيعمل عملية في قلبه لازم يبقى الدكتور اللي عايز يعالج اللي هيفتح عارف هيفتح فين يفتح على ايه يغير ايه يحط الدعامة فين يعمل اللهم اشفي كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم اللهم عافيهم ولا تبتلينا يا رب الشاهد ايه ان لازم يبقى عارف هيغير ايه ويحط ايه ويعدل ايه ويصل لازم فلذلك لابد ان نعرف سنة التغيير بقى ان نعرف ما بانفسنا يحتاج الى تغيير اثنين لابد من الخروج لابد من الخروج من الاوهام الى الحقائق ومن الغرور بالنفس الى الاعتراف بالحقيقة الاعتراف بالحقيقة جزء من العلاج ولذلك خذوا خذوا مني سريعا هذه الوصايا العشر في التغيير واحد اليقين في سنة التغيير واحد يقول عم الشيخ الكلام ده كله مش لازم احنا نجهز جيش قوي بأسلحة حديثة وننتصر انت كده غلطان قال الله ولا ينبئك مثل خبير الله اللطيف الخبير أخبرك أن القضية ليست هي قضية السلاح بقدر ما هي قضية الإيمان في بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة وفي حنين ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين لذلك دايما أقول لا تخرج ربك من حساباتك أما تيجي تحسبها لازم تبقى فاكر دايما ذاكر دايما الله القاهر فوق عباده تحسبها صح الوصايا العشر في التغيير واحد أن تكون على يقين من قانون إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم اثنين عدم الرضا عن الواقع وأنه يحتاج إلى تغيير اللي يقول أنا كده كويس عمره ما يتغير اللي يقول كويس إن إحنا كده أنت تحمد ربنا الحمد لله يبقى عمره ما هيغير ثلاثة التغيير للأمة جمعاء نعم ولكنه يبدأ بتغيير الأفراد ما الأمة إلا مجتمعات وما المجتمعات إلا أفراد فلذلك إذا أردت أن أغير الأمة لابد أن أبدأ بتغيير الفرد الفرد العناية الفردية ثلاثة التغيير الأمة جمعاء أربعة الشعور الذاتي بالمسؤولية الفردية عن إحداث التغيير بالأنفس الشعور الذاتي بالمسؤولية الفردية عن إحداث التغيير بالأنفس أن تستشعر أنت أنك أنت شخصيا تحتاج أن تتغير ابتداء منك أنت ابتداء منك انت اللي سامعني وشايفني دلوقتي واصبعي هيخرم عينك اهو انت ابتداء منك انت يا اللي سامعني وشايفني الليله دي ابتداء منك انت وصولا الى اصغر انسان في الامه لازم كده لذلك اقول ابتداء من المسلم اللي بيشرك بالله شوف فين من اقصى العصاه من يشرك بالله من المسلم المدمن من المسلم الفاجر الزاني من المسلم اللي ارتكب أكبر الكبائر وصولا إلى أتقى الأتقياء وأكبر العلماء وأعظم الأولياء عند الله من المسلمين في هذا الزمان الكل يشعر أنه مخاطب بهذا الخطاب أنه يحتاج أن يتغير يتغير حال الأمة يبقى محتاج أمر على المدخن يا ابني أنت محتاج تتغير عشان ربنا يرفع عنك البلاء وتعيش سعادة الدنيا وعزة الدنيا والمتبرجة اللي ماشية بشعرها وقصير أو مقطع أو عريان أو بترقص حتى يا بنتي انت محتاجه تتغيري عشان اللي انت بتعمليه ده هو اللي حطم الامه ومستقبل الامه اتقي الله وتوبي عشان تعيشي سعاده الدنيا وعزه الاسلام في الدنيا انت مسلمه ومحتاج اقول لطالب العلم والملتزم وصاحب اللحيه والسني والداعيه والشيخ وكله يا عمي انت محتاج تتغير التمكين اشترط له الاخلاص فين اخلاصك فين عبادتك فين تقواك لله فين تقربك الى الله فين دعوتك للامه محتاج تتغير افكارك ومفاهيمك احوالك واعمالك عشان ربنا يمكن لدينك في الارض اللي انت بتشتهيه وبتتمناه يبقى الشعور الذاتي بالمسؤوليه الفرديه عن احداث التغيير ودي تشمل حاجتين الحاجه الاولانيه الشعور بالمسؤوليه ان انا مسؤول عن نفسي ان انا اتغير ربنا قال ولا تزر وازره وزر اخرى ربنا قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا ربنا قال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ربنا قال يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم مسؤولية الفردية دي نمرة واحد اتنين ان محدش هيساعدك ولا حد هيعينك ولا حد هيدفعك ولا حد هيغيرك مسؤوليتك انك تتغير بنفسك هي دي تبدا تغير نفسك اللي مستني ان الشيخ يعقوب ولا الشيخ حسان ولا الشيخ ابو اسحاق ولا الشيخ مش عارف مين اي شيخ في الدنيا هو اللي هيغيره هو اللي هيربيه انسى مش هيحصل ربي نفسك وصلح نفسك وعلم نفسك وقم بامر نفسك قول لي هينفع هينفع مش هقدر هتقدر خمسة هي كانت واحد واثنين وثلاثة واربعة ايه هو آه، حضرتك معانا بتكتبي هو حضرتك معانا بتكتب ورايا ولا كلام وخلاص لا ده احنا محتاجين الكلام ده يتكتب ونبدا ننفذه احنا مش بنتكلم في الهوا ده احنا بنتكلم دلوقتي في رياح التغيير اسم حلقتنا الليله دي رياح التغيير عايزين تهب رياح التغيير على كل مسلم انتعش واستنشق هوا ربنا النظيف وابدا اتغير واحد اليقين أن الله لن يغير ما بنا حتى نتغير اتنين عدم الرضا عن الواقع الواقع مؤلم وحدش راضي عنه محدش راضي عن الواقع اللي احنا شايفينه وانا دايما بتحاشى الكلام عن تفاصيل الواقع لان احنا لان انتوا عارفينه اكتر مني ومن غيري وبقول للدعاء كده دايما اقول للمشايخ والدعاء كده اللي بيخطب جمعه او يدي درس يا ابني بلاش نتوغل في الواقع بلاش نقول ان الزنا كتير بلاش نقعد نقول ان الناس كلها بتاكل ربا بلاش نقعد نقول ان التبرج والبنات الفساد شديد جدا بلاش نقعد نقول الكلام ده ليه لان الناس عارفه وانما حدث الناس عن العلاج ازاي نخرج من الواقع الاليم ده كده عشان كده انا ما فصلتش في قضيه الواقع المؤلم بقدر ما بفصل في قضيه العلاج فالواقع مؤلم يحتاج الى تغيير اللي عايز بقى يعرف الواقع يرجع لنفسه يشوف ان احنا استغفر الله العظيم ان احنا في الواقع الليله دي اذل امه في الامم يعني امريكا لما بتشوف حد تديله على قفاه ما تلاقيش غير المسلمين مش امريكا بس وكل الدنيا شوف اي مسلم في العالم كده المهم لازم ت- عدم الرضا عن الواقع عايزين نبقى اعزه وكل الناس تحترمنا توقرنا تعمل لنا حساب النهارده للاسف الشديد اليهود بتعمل لهم حساب في كل مكان في الدنيا واحنا لا ليه ده يا اخي حتى حتى الشيعة بقى لهم حساب اهل السنة ليه ليه ما حدش بيعمل له حساب النهاردة محتاجين نغير الواقع ده ازاي ان احنا نغير انفسنا ان الامة كلها ثلاثة ان الامة كلها تتغير اربعة الامة مش هتتغير غير لما يتغير كل واحد مننا فالشعور الذاتي بالمسؤولية الفردية عن إحداث التغيير بالأنفس وقلت ده يعتمد على عنصرين العنصر الأولاني إنك تشعر إنك أنت لازم تتغير أنت شخصيا لازم تتغير اتنين إنك أنت شخصيا لازم تغير نفسك أربعة لابد من العلم الصادق الواقعي بما نحتاج أن نغيره بأنفسنا ما الذي ينبغي ان يتغير فينا تحديدا انا قاعد قدامك اهو ها وانت بتقول لي كده ايه شكلك مش مظبوط اظبط نفسك اقول لك طب ايه اللي مش عاجبك بالظبط فيا عشان اغيره عشان اظبطه هو ده معناه ان احنا محتاجين نتغير الامه كلها نتغير ازاي ان يتغير الافراد الافراد دول يتغيروا ازاي انك انت تقعد كده ايه بالظبط اللي محتاج يتغير فيك فكرك اصل في ناس انا قعدت امبارح قلت الجمله دي يجي 20 30 مره محتاجين نفهم دين الاسلام نفهم اسلام نفهم دين محتاجين نفهم دين محتاجين نفهم دين الاسلام لذلك بقول لما نفهم الاسلام هنشوف دماغنا دي ماشيه ازاي الاسلام مالي دماغنا سؤال محتاج تجاوب عليه بمنتهى الدقه هل نحن نملك فهما عميقا للاسلام ندعو اليه الناس هو ده الفهم العميق للاسلام قال لي فهم مين ما المسائل كلها فيها خلاف قلت له فهم سيدنا النبي انت عايز دين الشيعه ولا دين الاخوان ولا دين ال- التكفيريين ولا دين ال- الكلام الكتير ده انا اريد دين محمد صلى الله عليه وسلم ما انا عليه اليوم واصحابي ده شعارنا هو ده اللي انا عايزه لا اريد بمحمد بدلا ما اريد بمحمد بدلا قولا واحدا انا عايز دين النبي محمد ما كان عليه النبي وهو حي هو واصحابه هل من سبيل للوصول الى هذا نعم العلم الشرعي الصحيح طب ده في احداث يا شيخنا واقع زماننا انت في القرن الحادي والعشرين في احداث ما كانتش موجوده على ايام النبي لا لا لا لا لا الكلام ده غلط في فهم الدين لما نفهم دين الاسلام نعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله لا قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا فالرسول ارسل الى الناس جميعا قال وكان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عامه يبقى عشان تفهم دين ان الرسول لما بعث صلى عليه صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس جميعا كان يعلم ان دينه اخر دين ان امته اخر الامم ان بعدها ستقوم الساعه فبعث الى الناس من يوم بعث الى ان تقوم الساعه فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم هذا الحال حال الأمة النهاردة في القرن الحادي والعشرين حين شرع مش هو كان يعلم كان ربه يعلم جل جلاله فشرع لهذه الأمة اليوم ما ينفعها اليوم ولسه لحد النهاردة كل الاكتشافات العلمية الحديثة بت- بتكتشف اللي في القرآن والسنة واضح فلذلك سعادة الأمة النهاردة كن على يقين من هذا في اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة بفهم النبي وأصحابه كل الفرق هالكة إلا فرقة واحدة من هي يا رسول الله ما أنا عليه اليوم وأصحابي فلا بد أن نفهم الإسلام ثم نقيس أنفسنا على الإسلام فنجد المخالفات ظاهرة وباطنة اللي مخالفاته ظاهرة حالق كابوريا آه ايه هو بيقول حاجات مدني في ودني بس انا مش عارف هو بيقول ايه مش مهم لكن اقصد ايه الرسول كان بيحلق ازاي قول لي ايه ده هو حلقه الشعر فيها دين طبعا مش هو صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع اللي هو حلق بعض الشعر وترك بعضه وقال احلقه كله او اتركه كله ايه ده هو الدين بيتدخل في حلقه الشعر اه ده في الشعرايه الواحده المراه اذا نمصت النامصه شالت شعرايه واحده من حجبها تبقى ملعونه امال يا شيخ في مشايخ بقى بيقولوا غير كده ايه رايك يا شيخ حس بالمشكله اصل انت بتقول كلام ويجي بعد منك واحد في قناه الناس يقول كلام تاني يقول كلام غير اللي انت بتقوله ده اقول لك انا قلت لك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله النامصه وهو وانا متفقين على ان النامصه التي تزيل شعر الحاجب التي تنزع شيئا من شعر حاجبها النامصه النمص خلق نزع الشعره تسمى نامصه لو شالت شعرايه واحده انا قلت لك قال رسول الله لعن الله النامصه هو قال لك قال رسول الله تنمصوا قال كده انا قلت لك قال رسول الله هو قال لك قال رسول الله لا يا شيخ بس هو جاب كلام من الكتب برضه مش انت بتجيب من الكتب لا انا ما بجيبش من الكتب انا بجيب من النبي انا بجيب من النبي صلى الله عليه وسلم فلو انا قلت لك الرسول قال اعفوا اللحى وهو قال لك الرسول قال احلقوا اللحى ليك حق تتشتت وليك حق تستعجب وليك حق تقول امشي مع مين اسمع كلام مين تبقى ليك حق لكن النهارده لما انا بقول لك قال رسول الله وهو بيقول لك ده فلان في الكتاب الفلاني قال كده انا مالي ومال فلان وعلان قول لي ايه ده مش انت بتقول بفهم السلف اللي هم العلماء دول العلماء دول نسمع كلامهم اذا لم يخالفوا رسول الله واللي يخالف رسول الله عارف ما تزعلوش مني لازم اقولها قال احد السلف اذا جاءك من كلامي ما يخالف قولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فبل عليه وصلت فلتصل كما تصل يبقى اي كلام يخالف كلام سيدنا النبي شت. وانا بقول لك من كلامي انا شخصيا او غيري لكن ابدا بنفسي انا لو جالك كلام يخالف كلام سيدنا النبي كلام من كلامي انا يخالف القران او يخالف كلام سيدنا النبي في جزمتك وارميه هو ده الحل الوحيد للقضاء على الخلاف قال الله قال رسول الله يبقى لما تبقى مسائل واضحه زي اللي بقول لك عليها دي انتهينا يبقى هنيجي نقيس انفسنا الكلام بقى نشوف نفسنا كده ظاهريا احنا على فهم الاسلام احنا صح اه صح خلاص نبدا ندخل جوه شويه قلوبنا قلوبنا في فهم الاسلام صح نبدا نتوغل كمان شويه دماغتنا دماغنا الاسلام فيها صح ايه اللي عايز يتغير في افكارنا في فكرنا ممكن واحد يبقى عايز يتغير دماغه فكره فكره في دماغه اللي عايز يتغير في دماغه نفسها كنت بقول في مدرسة الحياة ان بعض الناس مشكلة هو في حد ذاته مشكلة دماغه مشكلة بيفهم غلط فاهم غلط وبناء على الفهم الغلط كل شيء بيرتبه على هذا الفهم يبقى غلط لذلك محتاج دماغه تترتب من جديد نفهم دي يبقى لابد من العلم الحقيقي الصادق الواقعي بما يحتاج ان نغيره بانفسنا ما الذي ينبغي تغييره تحديدا محتاج اغير ملابسي اللي بلبسها لان فيها تشبه بالكفار ولا محتاج اغير فهمي للدين معرفتي بربنا فهمي للقضاء والقدر معرفتي بسيدنا النبي فهمي للسنه فهمي للصحابه فهمي ل- للسلف هل فهمي ده محتاج يتغير يتظبط يتصلح اللي محتاج يتغير جوايا شهواتي عالية شوية محتاجة تتظبط وتتحجم أو تقتل أو تتوجه هوايا غالب كل حاجة أعملها يبقى لازم ال- تطلع على ه- على هوايا إيه اللي محتاج يتغير فيا؟ هل صلاتي بايظة محتاجة تتغير وصلي صلاة صح هل الصحبة اللي حواليا غلط محتاج الصحبة دي تتغير ولاقي صحبة صالحة هل بيتي محتاج يتغير المكان اللي أنا ساكن فيه الزوجة اللي أنا متزوجها العيال اللي أنا مخلفهم طريقة تعاملي مع زوجتي نفسها محتاجة تتغير مع أبويا وأمي مع أولادي إيه اللي محتاج يتغير في حياتي يا جماعة عشان حياتي تمشي صح لازم أقعد كده وأفكر وأكتب وأشطب وأكعمل وأرمي وأغير إيه اللي محتاج يتغير قول لي يا عم الشيخ ده انت غلبان قوي احنا عندنا وقت للكلام ده يا ابني لازم يبقى عندك وقت للكلام ده لازم اصلها يا جنة يا نار لازم تشوف ايه اللي محتاج يتغير في حياتك ستة لابد من العلم الحقيقي الصادق الواقعي الصحيح بكيف ها، كيف واخواتها بقى كيف واخواتها كيف نغير ما بانفسنا يبقى الاول ايه اللي محتاج يتغير اتنين نغيره ازاي لازم نعرف نفهم نتعلم ازاي نغير ده سبعة لابد من اليقين التام اننا نستطيع ان نتغير وأن التغير ممكن فعلا آه في واحد هيقول الله كلام ده زي الفل الكلام ده جميل اهو انت كده حطيت ايدك على الجرح ماشي الكلام جميل وبعدين اتغير بقى قول لي الكلام جميل اه بس هتغير ده صعب صعب لكن ممكن يقول لي لا لا لا م- مستحيل ما تقولش مستحيل مش هقدر هتقدر مش ممكن لا ممكن بعيد لا لا لا قريب يا شيخ انا انا تعبان لكن ممكن تتغير المشاكل كتير ممكن كلها تتغير لا, لا طب ازاي هو ده بقى انا عايزك تقول ازاي ساعدني ما تقولش مش ممكن ازاي ساعدني كده نتغير لكن ما تقولش مش ممكن ما تقولش ما اعرفش يا اخي الصحابه كانوا مشركين وتغيروا بقوا ائمه العالم بالاسلام لما اسلموا ووحدوا يا اخي الصحابه فضلوا بعد الاسلام سنين يشربوا خمره وبطلوها لذلك انا عايز اقول لك انت ممكن تتغير مدمن ممكن تتغير زاني ممكن تتغير متبرجة ممكن تتغيري تقدر تقدر تقدر تبقى ولي من أولياء الله الصالحين يا شيخ مستحيل ده وهم لا الوهم اللي انت بتقول عليه اللي انت عايشه اللي انا بكلمك عنه ده الحقيقة اعمل ايه تتوب دلوقتي طلع علبة السجاير من جيبك كسرها ارميها طلع شريحة تليفونك طبقها ولع فيها كمبيوترك شيل ال- الهارد ارميه في نهر النيل وتعالى نتغير تعالى نتغير بقى تماما تبدأ حياة جديدة تماما جئت إليك يا رب جئت لك هل تعلم أن أحدا أتى الله فرده عمرك سمعت عن دي إن حد قال له يا رب ربنا قال له لا مش عايزك حاشا لله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما هي دي ابدأ انت بس لابد من اليقين التام أننا نريد أن نتغير وأننا نستطيع أن نتغير وأن التغير ممكن فعلا ثمانية لابد من وجود الصدق في طلب لازم تبقى صادق مش تقول طب نجرب طب نحاول لا قررت أن أتغير مش هحاول لا، علامة الصدق نمرة واحد الإرادة اتنين العزم تلاتة البدء فورا يبقى لابد من الصدق في طلب التغيير يا رب غيرني علامة الصدق ده ايه الإرادة إن يبقى عندك إرادة قوية وأنا ذكرت في أصول الوصول إلى الله تعالى إن الصدق في الإرادة علامته قوة الإرادة قلت بقى في خطبة الجمعة كانت بعنوان كشف مستعجل إن المشكلة فينا مش ضعف الأعمال مش عشان ما بقومش الليل أو ما بصليش ما بقراش قرآن لا لا لا ده ضعف القلب اللي هو بنقول عليه ضعف الإرادة اللي بنقول عليه ضعف الإرادة طب إزاي نقوي إرادتنا في عشر نقط هجيبهم في مرة تانية مش وقته دلوقتي لكن علامة الصدق قوة الإرادة أنني أريد هل تريد أن تتغير هل تريدين أن تتغيري فعلا هل تريد أن تتغير بصدق والله العظيم انت عايز تتغير طب احلفي بالله العظيم انك عايز تتغيري اقسم بالله هي دي الاراده يبقى انا فعلا عايز ابقى احسن فعلا اريد رضا الله فعلا اريد ان انصر الدين هذه الاراده اتنين العزم ان الانسان يبقى عنده عزم قوي وصدق قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجبت لجلد الفاجر وعجز الثقه فلانه الممثله لما كانت عايزه تمثل واهلها وقفوا قدامها عملت ايه عملت ايه شوف شوف ب- بس- بستشهد لك بجلد الفاجر وعجز الثقة لما ابوه قال له احلق لحيتك حلق لحيته لما امها قالت لها مش هتلبسي نقاب ما لبستش النقاب لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق العزم أريد أن نمحو كلمة الظروف من قاموس المسلمين مفيش حاجة اسمها الظروف عزمك أقوى من الظروف قلت لكم قبل كده قصة محمد الفاتح لما جيشه أراد محاصرة القسطنطينية وكان في خليج مش عارفين يوصلوا له من جميع الجهات والخليج ده كان من ناحيته السور بتاع القسطنطينية أضعف حتة وعايزين و- وممكن فعلا الدخول من هذه الجهة طب يوصل ازاي للخليج ده حاولوا اكتر من مرة ما قدروش وانهزموا في معركة بحرية عارف عمل ايه مسافة خمس اميال خمسة اميال خمسة اميال يعني حوالي سبعة كيلو ونصف مسافة ضخمة احنا كنا بنمشي لاتنين كيلو في ساعة يعني سبعة كيلو يعني ياخدوا لهم أربع ساعات مشي على الرجلين الشاهد إيه؟ مشى السفن على البر وكانت جبال وتلال عمل إيه؟ راح جيب النهار وسواها سوى الأرض بالليل جاب خشب ودهنوا شمع وشال هو ورجاله سبعين سفينة في ليلة واحدة مشوا السبعة كيلو ونص نزلهم في الخليج من على الأرض وحاصروا القسطنطينية وصبح ال- البيزنطيين يبصوا لقوا الرايات العثمانية موجودة في الخليج الناحية التانية اتجننوا السفن دي نزلت من السماء الدنيا مطرت سفن العزم والإرادة راجل بطل لابد من الصدق في طلب التغيير واحد الإرادة اثنين قوة العزم ثلاثة البدء فورا ما تقوليش أنا هتوب بكرة النقاب من هذه اللحظة اللحية من هذه اللحظة بطل سجاير من هذه اللحظة بطل تدخين من هذه اللحظة اهجر معاصيك هذه اللحظة خذ قرارك البدء فورا أحذرك من السين وسوف سأفعل سوف أفعل تسعة لابد من البداية الصحيحة في التغيير وهي تحرير النيات عايز تتغير ليه زهقت تعبت لا عايز اتغير عشان ادخل الجنة تحرير النيات ليرضى ربي عني تحرير النيات لينصر الله بي هذا الدين تحرير النيات لينصلح حالي في الدنيا فينصلح بي وربنا يهدي بي أناس آخرين تحرير النيات عشرة وهي الأخيرة لابد من الصبر لا تيأس لا تمل قول لي مش هقدر وانا بقول لك هتقدر مش هينفع هينفع مش ممكن ممكن صعب انت راجل انت قدها لا تيأس لا تمل وفي نفس الوقت لما اقول لك لا تيأس ولا تمل احذر من خداع النفس ان تلبس عليك الحقيقه بالاكتفاء احيانا نفسك بتضحك عليك تقول لك ايوه اهو انت كده اتغيرت كفايه لا لا لا لا لا لا لما تبقى زي سيدنا ابو بكر الصديق زي سيدنا عمر بن الخطاب لا برضه مش عايز اقول كده زي سيدنا النبي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة النموذج عندنا سيدنا النبي لما تبقى زيه قول كفاية أنا كده بقيت مظبوط قول لي ممكن أقول لك جدا ممكن قول لي امتى ده لما تبدا طب ابدا امتى دلوقتي طب ابدا دلوقتي اعمل ايه توب اتوب ازاي توب من كل ذنوب قوم دلوقتي صلي ركعتين توبه ركعتين صلي ركعتين قول فيهم تبت الى الله تبت من ايه من كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا تب بتفاصيل اعمالك ومعاصيك تب منها كلها وابدا ظبط احوالك بقى بالطاعات الليله دي قيام الليل قبل الفجر بساعه ولا نص ساعه ركعتين صلي الفجر في جماعه آه، اقعد للشروق قول الاذكار ادعي ربنا انه يتقبلك بكره هنجرب مش هنجرب بكره انا هجربك انت قررت مفيش معصيه واحده بكره قول لي احنا بشر برضو ما نقدرش لا انت قررت ان مفيش معصيه انت قررت خلاص مش هتكلم بنات مش هتبص على بنات مش هتكذب مش هتنافق مش هتغتاب مش هتنم مش هتترك صلاة في أول وقتها في جماعة في المسجد مش مش مش مش هتعمل معاصي انتهينا أنت قررت أن ت- كف عن المعاصي تمام قررت توكل على الله واستعن بالله وسيعينك الله إخوتي البداية من هذه اللحظة استعينوا بالله وانطلقوا ألقاكم على خير وأحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أناجيك يا من تلبي النداء تلبي النداء أدعوك يا من تجيب الدعاء تجيب الدعاء